بشكر سيدنا الغالي وابويا الغالي على تشجيعه ومحبته وربنا يخليه لنا ويديله الصحة والعمر وكل سنة وحضراتكم طيبين بنعمة ربنا وصلوات سيدنا عاوز أكلمكم عن التدقيق في الكلام التدقيق في الكلام كل مرة نصوم صيام العذراء من الحاجات الواضحة قوي في أمنا العذراء إنها بتتكلم قليل وبتتكلم بحساب يعني الكلمات اللي قالتها أمنا العذراء بره الصلاة تتعدى على الصوابع لكن أكتر كلامها صلاة أطول مجموعة كلمات مذكورة لأمنا العذراء هي التسبحة اللي مذكورة في لقا واحد تعظم نفسي الرب تبتهج روحي بالله مخلص بعد كده تلاقوا كلمات يعني قليلة جدا متنثرة واضح انها دي شخصيتها تميل للصمت تميل للهدوء وطبعا عندها كل الفضائل ومن الفضائل التدقيق في الكلام عارفين المزمور لما يقول ماذا يعطى وماذا يزاد بإيه بإزاء اللسان الغاش يعني تعمل إيه في لسان فالت ما تبقاش عارف تظبطه إزاي اللسان اللي يفلت ده ويتكلم كتير كثرة الكلام لا تخلو من معصية الحكيم قال كده مش ممكن تكون بتتكلم كتير وما تغلطش مش ممكن عشان كده بقية الآية يقول إيه أما الضابط شفتيه فعاقل اللي ماسك شفتيه ده إنسان عاقل لو تتبعنا الكتاب المقدس في موضوع الكلام هنلاقي إن في ناس قالت كلام قليل فرح ربنا جدا وفي ناس قالت كلام كتير اتحسب عليها ما اتحسبش ليها يعني مثلا في المثل اللي قاله ربنا يسوع عن الفريسي والعشار الفريسي قال كلام كتير في الصلاة قال في الأول أشكرك كويس دي كلمة كويسة لكن الجملة اللي بعدها فاش تدقيق لأني لست مثل باقي الناس ولا مثل هذا العشار طب ده كلام وانت فاكر ربنا هيفرح انك مميز نفسك عن بقية البشر وبعدين واقف قدام ربنا يحصي مآثره وفضائله وبركاته أنا أصلي بصوم أصلي بصلي أصلي مين قال لك إن الكلام ده بيفرح ربنا مش تدقق في الكلام ده أنت واقف قدام ربنا مش تقول كلام يفرح ربنا يبسطه طبعا الكلام ما دخلش أذني رب الجنود العشار اللي محدش علمه الصلاة قال كلمتين قليلين بس بحساب قال ارحمني يا رب لأني خاطئ بس خلاص نزل مبررا كلام قليل كلام بحساب إحساس بالخشوع خلاص الست الكنعانية قالت كلام بحساب المرأة الكنعانية ربنا يسوع في الأول قال لها كلام شديد ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب شوفوا الكلام المحسوب قالت له والكلاب تحت الترابيزة مستنية لقمة من مائدة أربابها قال لها امرأة عظيم إيمانك كلامها حلو كلامها عجب ربنا ليه أنا يا رب كلبة وأنا هقارن نفسي بولادك أنا أروح فين في ولادك أنا مستنية لقمة أي عطية من عطاياك تشبعني وتغنيني وتشفي بنتي وتستر عليا أنا مش عاوزة كتير إذا زي ما قال الكتاب بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك أو بكلامك تدان التدقيق في الكلام يا أحبائي فضيلة هامة في المسيحية عموما لأنه كلامك بيحكم عليك كلامك بيقول اللي جواك وده شعار حطه ربنا يسوع يفحصنا يعني ايه ما تصدقوش قولة واحد يتقال عليه راجل طيب بس بيشتم مفيش حاجة اسمها كده راجل قلبه أبيض بس بيكذب الكلام ده كلام الدنيا لكن عند ربنا مفيش حاجة بالمعنى ده من فضلة القلب يتكلم اللسان الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح الإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور شوفوا التدقيق ده بقى من مجالاته إيه من أكتر حروب التدقيق في الكلام موضوع الإدانة تلاقي الناس قاعدة تحكي كده والكلام يجيب بعضه وبعدين تيجي سيرة الجيران أو سيرة خدام زمايلنا أو سيرة أباء كهنة أو سيرة ناس من, من بعيد وناس يبقوا كويسين وبيخافوا ربنا بس الشيطان يحب يدخل في الكلام عشان كده القديس بولس وصانا قال لا تعطوا إبليس مكانا من أكتر الأماكن اللي يحب يدخل فيها الشيطان الحواديت تلاقي الواحد في الأول حريص واخد باله مش عاوز يدين بعدين الكلام يحس الناس ناقصها معلومات يتبرع ويقول معلومات وبعدين يلاقي الناس ما فهمتش المعلومات كويسة فيشرح أكتر ويستفيض أكتر ويجي بعد ساعة يلاقي نفسه لخبط الدنيا كلها وعاب في الناس وقال أسرار الناس ووصف الناس بأوصاف و... والقعدة دي الساعة دي تكلفه توبة سنين يمكن وطفت الروح وخسرته نعمة ربنا وبكل يعني يتحكم عليه بسبب الكلام ده يا ابني مش تدقق مش تاخد بالك هو الكلام عن الناس كده خلاص من أنت حتى تدين عبد غيرك احنا عندنا مشكلة يا مصريين بالذات وللأسف اللقباط برضه بنكتر في الكلام ونستحلى نتكلم عن الناس مع انها الحقيقة سلوك غير مسيحي بالمرة سلوك غير مسيحي الشخص المدقق في الكلام يحسب للكلمة وهي طالعة عايل همها عايل همها حاسس انها يعني يا صابت يا خابت يا جابت خير يا جابت شر وهو عاوز يعمل رصيد خير مش رصيد شر معلمنا القديس يعقوب هو إنسان بار يقول اللسان نار لما تفكر في التعبير ده هي النار ليها فايدة وليها ضرر فعلا النار دي لما تبقى عاوز تتدفى في البرد النار مفيد عاوز تعمل كده شعلة عشان تطبخ يبقى مفيدة إنما النار دي لو مسكت في بيت هتولع فيه طب أنت بتستخدم النار بأنهي شكل بتنور ممكن اللسان ده ينور ممكن اللسان ده يدفي ممكن اللسان ده يغذي وممكن اللسان ده يولع الدنيا نفس اللسان وضع في أعضائنا اللسان يضرم, يضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم يبقى اللسان ده ممكن تعمل بيه رصيد في السماء بكلام حلو وكلام روحي وكلام للبنيان وممكن تعمل فيه رصيد لجهنم يضرم من جهنم ليه لأنك عمال تقول كلام بطال التدقيق في الكلام يحتاج دايما إلى حكمة لأنه تعبير القديس بولس لما جت كلمة تدقيق قال أسلكوا بالتدقيق إيه لا كجهلاء بل كحكماء تلاحظوا كنيستنا لما تقرأ البولس ده تبقى حاطة جنبه إنجيل العذارى الحكيمات في اليوم اللي نصلي قداس تلاقي إنجيل العذارى الحكيمات تلاقي أفسس خمسة بيقول اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء كأنه بولس لا القديس بولس بيقول لنا بصوا الحكيمات بيقولوا إيه والجاهلات قالوا إيه الحكيمات كانوا بيتكلموا بحساب جم الجاهلات يقولوا أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ طبعا الحاكمات طيبات يعني ناس طيبين وعندهم استعداد للعطاء بس ايه حكيمات عاقلين فما تبرعوش بالكلام وقالوا خدوا خدوا اللي انتوا عاوزينه شوفوا الحكمة شوفوا التروي شوفوا التدقيق لعله لا يكفينا وإياكن لعله لا يكفينا هل ده امتناع عن خدمة؟ لا ده ده تواضع ده ده إحساس إن إحنا ناقصنا كتير إحنا اللي عندنا ما يكفيش الحكيم حاسس جهاده ما يكفيهوش صلاته مش كفاية تعبه مش كفاية سهره مش كفاية الزيت اللي عنده مش كفاية فالإحساس ده بيطلع في كلامه فبيقول لعله لا يكفينا طلعوا حكيمات حاسبين الجملة إنما الجاهلات عمالين يحكموا وبعدين ايه بمنتهى الجرأة يقولوا افتح لنا افتح لنا قال لهم ما عرفكوش جاهلات ليه انتوا جايين دلوقتي تقولوا افتح لنا ما قلتوش ليه زمان افتح لنا ما صليتوش كفاية ليه ما حوشتوش زيت كفاية ليه ما تكلمتوش بحساب كفاية ليه دلوقتي بقيتوا تقولوا افتح لنا تلاحظوا يا أحبائي أنه في قديسين يعني خانتهم الكلمات أحيانا ومع هذا ربنا له المجد كان يستر عليهم عشان يهذبهم يعني أبونا إبراهيم لم يدقق في الكلام عن سارة في مرة بدافع الخوف كده قال لها يا سارة ما تقوليش انك مراتي قول انك اختي وانت برضو ايه يعني اختي مش شقيقتي يعني طبعا ده عدم تدقيق ربنا يخليه يشوف تمن عدم التدقيق ابي مالك ياخد مراته وكان هيتجوزها وكانت الحكايه هتبقى ملخبطه فابي مالك رايح لابونا ابراهيم يقول له ما هذا الذي فعلت بينا أعمال لا تعمل عملت بينا وزي أبونا إبراهيم اللي باصص في الأرض وقال يا ريتني ما اتكلمت يا ريتني قلت كلام مظبوط إيه اللي خلاني أقول كلام كده إيه متوارد ما أنا أقول مراتي وربنا مسؤول عني وخلاص فحتى أبونا إبراهيم رجل الله مرة فاتت منه طبعا بعد كده هو مدقق جدا لكن ده بيورينا قد إيه اللسان مش سهل تظبطه لدرجة القديس يعقوب يقول اللي يقدر يضبط لسانه ذاك رجل كامل قادر أن يلجم الجسد كله يعني اللي ما يطلعش كلمة غلط اعرفوا ان ده ظابط دماغه ظابط عينيه ظابط قلبه ظابط سلوكه ظابط شكله ده كامل لأن اللي يقدر على لسانه يقدر على أي حاجة التدقيق في الكلام حتى في الصلاة يعني اللص اليمين محدش علمه في الأول كان عمال يبرطم كلام فاضي زي اللص الشمال فأول الصليب أهو من الوجع ومن البهدلة الناس بتتريق على ربنا يسوع اشترك معاهم وبعد شوية لقى نفسه إيه اللي بيعمله ده وابتدى يقول كلام محسوب كلام عاقل فبص لزميله المصلوب التاني وقال كلام جميل عجب ربنا قال له نحن بعدل جوزينا هو ده كلام محسوب لما الواحد يقول على نفسه أنا استاهل أي حاجة تجرالي يبقى كده ابتدينا نقول كلام عاقل بطلت الدين وتتريق وتسخر وتعترض وبقيت تقول كلام مظبوط أنا أستاهل أي حاجة أي تأديب أي تجربة أي عقاب أنا أستاهل أنا ربنا ما ظلمنيش وبعدين قال كلام تاني حلو قال أما هذا فماذا فعل شهد للمسيح وقال وقال له ده عمل ايه غلط يعني أنا أنا وأنت حرامية نستاهل اللي احنا فيه طب ربنا ده عمل ايه غلط وبعدين قال كلام أحلى وأحلى قال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك ثلاث جمل كل جملة محسوبة بتدقيق دخلته السماء بعد كل العمر ده ايه الكلمات الذهبية دي اللي تغطي على عمره كله وتنقل الواحد من الضلمة للنور كلام بتدقيق كلام محسوب انما التاني فضل يبرطم لغاية ما مات وهلك لانه قال كلام مش مظبوط حنانيا وسفيرة وقفوا قدام القديس بطرس القديس بطرس ما عندوش مشكلة طبعا انه الناس تجيب فلوس او ما تجيبش يبيعوا او ما يبيعوش لأن ما كانش أمر من الكنيسة أن الناس تبيع أراضيها إنما كراعي يتشبه بالمسيح لا عنده مشكلة مع الكذب فالروح القدس أرشده سأل سؤال دقيق أبهذا المقدار بعتما الحقل لو قالوا بدقة لا بعنا بقد كده وجايبين قد كده كان يقول لهم كتر خيركم ربنا معاكم تفضلوا بسلام ما كانش في مشكلة إنما هم حبا في الظهور وإمعانا في التظاهر والرياء كذبوا قالوا أيوة بعنا بالفلوس دي وهم حاطين نص الفلوس أو أكتر في بيتهم قال لهم ليه بتكذبوا ليه ما بتقولوش الحقيقة طب هو حد ماسك عليكم غلطة بسبب الإجابة دي عدم التدقيق في الجواب وقع حنانيا ميت القديس بولس القديس بطرس ما هوش اللي حكم عليه ده ربنا حكم عليه عشان ربنا يحب اللسان المستقيم جت سفيرة بعد ثلاث ساعات نفس السؤال وللأسف نفس الإجابة تصور أنك تتسأل سؤال ممكن إجابتك تحب تحدد مصيرك الأبدي مش تخوف الحكاية دي تخوف يبقى لازم قبل ما تجاوب أي سؤال تاخد بالك قديس بطرس اتسأل سؤال في مرة بس كان في لحظة ضعف جارية جارية يعني ما رأيها مش هيودي ولا يجيب قالت له مش انت منهم بصوا الإجابة مرة قال إجابة مغلوشة كده أنا مش عارف بتتكلمي في إيه طبعا هو في الأول ما كانش عاوز يقول أنا معرفوش في الأول قالها متغطية أنا مش عارف بتتكلمي في إيه بس دي بداية السقوط عدم التدقيق أما الشيطان طبعا عجبه بقى بدل ابتديت تقول كلام مش بدقة لا هجيبك بقى واحدة واحدة هجيبك فجاله الجولة اللي بعدها أيوة أنت منهم صح ابتدى يقول لا مش أنا مرة تاني أيوة أنت بالتأكيد منهم ابتدينا نكذب ونلعن ونحلف ونلخبط الدنيا كلها ابتدت بإجابة متواربة كده وانتهت بإنكار وتجديف ولخبطة ليه ده كله؟ لأن الشيطان لقى مكان يدخل منه طب لو كنت قلت يا يا ابونا بطرس انه ايوه انا منهم كان هيحصل لك ايه؟ واللي مترتب مترتب ولم يكن لك علي سلطان البتة لن ما لم تكن قد أعطيت من فوق ودارت الأيام واستشهدت بعدها بأربعين سنة ولا حاجة يعني ما كانتش تستاهل إنما بكى بكاء مرا بكى ليه على جملتين اتقالوا كلفته دموع مرة ويمكن سنين يصعب عليه من الموقف ده كل ما يفتكره ليه قلت كده ليه قلت كده عاوزين نتعلم الدقة في الكلام حسبوا يا أحبائي حد يجي يسألك على شخص اعرف ان هنا في حفرة في مطب هنا خلاص او بدل جيت تتسأل على شخص صلي في سرك ارشم الصليب قول مزمور اللحظة دي خطر اللحظة دي خطر ما تستسهلهاش وتتكلم كده وخلاص ده بيتسأل على إنسان ودور بحكمة على الإجابة اللي تخليك لا تقع في إدانة ولا تعيب في حد ولا تضلل السائل عاوزة صلاة صدقوني عاوزة حكمة من فوق الحكمة النازلة من فوق مسالمة مسالمة يعني تعمل سلام لكن ده كلمة واحدة كلمة واحدة ممكن تخلي واحد يقع مع واحد طول العمر وفي ناس ايه يعني شاطرة جدا في الحركات دي تيجي تقول كلمة تلاقي عائلات وقعوا في بعض وكلمة وبعدين تيجي تحاسب يقول لك وانا قلت ايه كأن الكلام شكله متغطي التدقيق في الكلام يا أحبائي بيحل مشاكل كتير قوي شاول الملك كان بيكره داود جدا وكان الشيطان حاطط في دماغ شاول ان طول ما داود عايز ده انت ملكك وبيتك مهدد وتملكت منه الفكر وبعدين ربنا رتب ان شاول نام في مغارة وكان داود مستخبي في المغارة وقطع حوض بثوبه حتة من طرف الجبة وبعدين ابتدى ينادي على شاول من لما طلع مستخبي بقى من الجبل وبعدين قال له كلمة بصوا الكلام الحلو الكلام المحسوب الكلام اللي فيه دقة الكلام اللي ايه يسيح الحجر قال له وراء من خرج ملك إسرائيل وراء كلب ميت وراء برغوث واحد ملك إسرائيل يضيع وقته عشان حتة كلب ميت شاول اللي كان بقاله شهور ما بينامش غير على صورة داود وهو بيقطع رقبته بكى وتأثر جدا وقال له أنت أبر مني يا ابني انت أبر مني انت بتكلمني كده ازاي انت لسه بتحبني انت شايف نفسك انت صغير وانا كبير انت بتعرف تقول الكلام الحلو ده ازاي ده انت اللي زيك يشتمني من هنا المليون سنة ده انت تقول فيا زي ما تقول يعني يبقى معاك حق انت لسه بتسميني ملك وبتسمي نفسك كلب شوفوا ال- ال- الكلمة الحلوة تعمل ايه تدقيق في الكلام اختار كلمتين حلوين ضي- طلعت الشيطان من مشاول في اللحظة دي طبعا رجع له تاني عشان مش بيصلي وتملكه أحبائي لما ن- ن- نبص على كل رجال الله نلاقي دايما كانوا يتح- يتكلموا بدقة تعالوا نقول بقى شوية تداريب أو أفكار إزاي نتقن التدقيق في الكلام أول تدريب تعلمه لنا أمنا العذراء صلي كتير سبح كتير اتكلم قليل اتعود تتكلم قليل في ناس منين ما تقعد تبقى عاوزة تتكلم وخلاص تتكلم وخلاص دي يبقى هتغلط كتير بدل القعدة ما- مش لازم تقول فيها رأي ما تقولش مش لازم كل قعدة تتكلم في ناس تتكلم في أمور تعنيها ولا تعنيها وفي ناس تتكلم في أمور مش فاهمة فيها حاجة بس تتكلم برضه يعني تسمع ناس مش دكاترة يتكلموا في وصفات علاجية هتأذوا الناس هتضيعوا الناس تسمع ناس مش قانونيين يقعدوا يفتوا في أمور قانونية تسمع ناس عندهم مشاكل زوجية وهم مش عارفين يعيشوا ولا يربوا عيالهم ال- يقولوا نصايح نصايح في الزواج ونصايح في التربية طب ما كنتوا ربيتوا عيالكم ولا شفتوا حالكم الواحد المفروض يكلم روحه الأول فأول تدريب عموما اتعود تك- تكلم ربنا أكتر ما تكلم الناس اتعود تكلم ربنا أكتر ما تكلم الناس اوزنها كده شوف انت النهاردة اتكلمت مع ربنا قد ايه ان كان في مخدعك ان كان في قداس ان كان في السكة ان كان مع نفسك في دماغك ما هو ربنا ده معانا طول الوقت لما تتكلم مع ربنا أكتر ما تتكلم مع الناس يطلع الكلام مع الناس محسوب موزون الغلط يقل تدريب آخر عشان تدقق في الكلام عود لسانك يقول كلام حلو عود لسانك على كده الكلام الحلو يبدأ بالإنجيل تصوروا لو كنا إجابة أي سؤال تبدأ بآية هيقولوا علينا ايه يعني مدروشين يعني ما يقولوا احنا خايفين من الناس ليه لكن تصور كده يقال في البستان عن القديس يوحنا القصير انه كان ما يعرفش يتكلم غير بآيات فمرة رهبان كده مبتدئين حبوا ايه يستدركوه في الكلام في مواضيع عادية فقالوا له يا ابونا يوحنا ده اليومين دول النخل آه، طارح بلح اكتر من كل سنة عاوزين يكلموه في الزرع والكلام ده عاوزين يسحبوه مرة يجربوا كده هيعرف يطلع بره الانجيل ولا لا فسكت وقال لهم ما هو عشان الثمر يطلع زي ما مثل الزارع قال ورجع للإنجيل تاني مش بيعرف يطلع بره الإنجيل وبالتالي مش بيغلط في الكلام ليه كل فكرة كل موضوع لازم يحط فيه آية ويبني على الآية كلامه طب هيغلط إزاي كده مش هيغلط وعلى فكرة ده مش مجرد اقتراح دي وصية كتابية لأن ربنا يقول لتكن هذه الكلمات التي أنا مصيب بها اليوم على قلبك تجلس تتكلم بها في بيتك وحين تنام وحين تقوم وحين تمشي في الطريق قصها على أولادك إذا ربنا عاوزنا نتكلم بكلامه ودي قليلة قوي في شعبنا وعشان كده تلاقوا أغلب الكلام لا مؤاخذة كلام فارغ لأن احنا مش بنتكلم كلام ربنا قديس بطرس بقى الظاهر كان واخدها تدريب فيقول من يتكلم فكأقوال الله يعني اللي هيقول حاجة يقول اللي ربنا قاله ما يقولش اللي الناس بتقوله لأن من كتر ما بنتكلم على الناس قالت إيه ممكن نوصل للي قاله المسيح عن اليهود قال لهم أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم يعني بقيتوا تمشوا ورا كلام الناس ونسيتوا كلامي أنا يبقى ربنا بيقول كلام والناس بتقول كلام وفي الآخر كلام الناس هو اللي ملى دماغ الناس وهو اللي إيه واخد الوقت كله وكلام ربنا اتنسى فيبقى تدريب تاني من أجل التدقيق في الكلام عود لسانك تتكلم بأقوال الله وأي واحد يقرأ الإنجيل بانتظام مش صعب عليه يقول ربنا قال الإنجيل قال زي المثل اللي بيقول ويبقى بيستشهد دايما بكلام ربنا التدقيق في الكلام يحتاج كمان إلى التروي التروي بمعنى إيه البطء في الكلام زي القديس يعقوب لما يقول ليكن كل إنسان إيه مبطئا في الكلام مسرعا في الاستماع مبطئا في الكلام مبطئا في الغضب مبطئا في الكلام ليه تتكلم بسرعة لأنه القديسين الكبار شفنا مثلا أبونا القديس البابا شنودة كان يتروى في الرد على الأسئلة وهو عارف طبعا إجابات وعنده عمق لكن ما يستعجلش في أخذ قرار ويسمع كويس يسمع كويس ويتأنى في الرد التأني التروي البطء ده حكمة ليه؟ لأنه هيطلع كلام موزون هيطلع كلام محسوب هيطلع كلام مترتب هيطلع كلام روحي لكن بالاندفاع هيطلع كلام بشري هيطلع كلام من الشيطان والكلمة اللي بتطلع ما تعرفش ترجعها تاني خلاص طب انت ليه ما تتعودش انك انت تبطئ في الكلام مجرد البطء في الرد او في الكلام هيحميك من اخطاء كتير قوي تدريب اخر استخدم كلمات مفيدة معتادة زي ايه كلمة اشكرك بكل بقى مشتقاتها كتر خيرك آه ميرسي كلمة اشكرك دايما مفعولها حلو خلاص كتر من دي كلمة آسف أو أعتذر أو سوري أو أخطيت كلمة دايما ليها مفعول جيد مش هترخص استخدمها كتير كلمة ربنا معاك كلمة حلوة مفعولها هيستمر وعمرها ما هترخص ومش هت مش ممكن تكون بطالة دايما هتبقى مفيدة أو المسيح معاك أو ربنا يقويك أو هكذا يبقى عود لسانك يقول كلمات أنت متأكد أنها مش هتأذي حد أشكرك أخطأت ربنا معاك وكل بقى الدعوات الحلوة اللي زي كده من أجل التدقيق في الكلام كمان استمع للأمور بقلبك وعقلك يعني إيه لما يؤخذ رأيك في شيء غير البطء في الكلام ما تحكمش بسرعة يعني لما تبقى مشكلة أي مشكلة عدة أطراف سمعت طرف هتحكم على أي أساس مش تستنى تشوف بقية الأطراف بيقولوا إيه عندك ردود من اللي إيه ما تأذيش طب نصلي ونشوف طب ناخد وقتنا طب نسمع الباقيين طب ندي فرصة للباقيين طب ربنا يدي حكمة الردود اللي زي كده تغيظ اللي, اللي له غرض اللي مش كويس لكن ما تغص الشخص اللي عاوز حق ربنا ما تزعلوش في حاجة ودايما الوقت هنا بيبقى حكمة لأن في بحث الأمور التروي والبحث والتحليل واستماع كل الأطراف مع شوية صلاة طبعا بيخلي الأمور تبان وليس مكتوم إلا ويظهر ليس خفي إلا ويعلن التدقيق في الكلام كمان عشان يزيد في حياتك خاف لأن أكتر ناس تدقق في الكلام هم اللي عندهم خوف ربنا من غير الخوف تلاقي الواحد عمال يبرطم كلام ملوش لازمة لكن لما اتقال في المزمور ليس خوف الله قدام عيونهم اتقال جنبها على طول سم الأفاعي تحت لسانهم يعني اللي ما عندوش خوف ربنا توقع ان في تعبان لازق في لسانه ما ما بيخافش ربنا تلاقي شتيمة وتلاقي كذب وتلاقي نميمة وتلاقي إدانة وتلاقي كلام بطال وتلاقي إهانات للناس ما بيخافش ربنا لكن اللي بيخاف ربنا ولا خطية من دول تطلع فلما تلاقي ان كلامك فالت واخطاء اللسان كتير اعرف ان السبب الاساسي خوف ربنا قليل قديس الانبا موسى الاسود له حكمه يقول لما تشوف ناس بيتكلموا جوه الكنيسه اعرف انه ناقصهم خوف ربنا مجرد ان يتكلموا بس مع بعض جوه الكنيسه يبقى ما عندهمش خوف ربنا طب ده احنا يعني ساعات الناس تتكلم وتضحك وتحكي فالواحد يفكر نفسه بخوف ربنا إذا كانت كلمة دخلت ناس السماء وكلمة ضيعت ناس من السماء ده الواحد لازم يقف للسانه على الوحدة ويقول مع المزمور ضع يا رب إيه حارسا لفمي وبابا حصينا لشفتاي ولا توم القلب إلى كلام الاسم فيبقى الواحد واخد باله من لسانه آخر تدريب أقوله حاسب لسانك أول بأول حاسب لسانك صدقوني لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا لو الواحد بيرجع كل شوية يقول أنا قلت إيه النهاردة الكلام ده ما كانش لازم يتقال الجملة دي ما كانش ليها لازمة التعبير ده ممكن يكون تعب حد الكلمة دي كانت زيادة التعليق ده كان ممكن يتقال بطريقة أحسن لو فضلت أراقب نفسي وحاسب نفسي مستوى الكلام هيترقى هتلاقي نفسك مش بتغلط زي الأول لكن لو الواحد ما بيحاسبش نفسه هيفضل يغلط زي القديم وما يعرفش يبطل ربنا يحمينا ويدينا تدقيق في الكلام لإلهنا كل مجد وكرم والأبد